هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا وانبت الشوق الى لقائك في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا إخوتي في سياق التفسير الرباني بصائر للمسلم المعاصر جئنا بتفسير سورة النصر اللهم عجل بنصرك يا رب وقفنا مع قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وقلنا إذا جاء معنى ذلك أن النصر يجيء أول حكمة من حكم تأخر النصر لا نعلم لا نعلم ما الحكمة في تأخر النصر قال الله فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يبقى إحنا أخذنا كل الأسباب للحصول النصر ثم تأخر النصر ايه السبب نحن لا نعلم لكن نوقن انه الخير فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون امن يا مسلم انك جاهل لا تعلم وان الذي يعلم الله اذا امنت بذلك وضيت بقدره واستسلمت وقد قلنا في خطبة مشاهد العبودية في النازلة في النازلة المصرية أن هذا قدر اللي حصل ده إيه؟ قدر والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله هذا قدر ربنا قدره عليه فيجب عليك يجب عليك أن ترضى بقدر الله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فعليه السخط فلذلك نقول أن أول حكمة في تأخر النصر لا نعلم لا نعلم ونسلم لهذا الله يحب من عبده التسليم إنك أنت تسلم لهذا كونك أن تبدي وتظهر جهلك وفقرك وفاقتك وحاجتك لعل هذا من الأسباب التي تستجلب النصر الشاهد قال سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في في قصة الإفك أن تتهم السيدة عائشة البريئة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق تتهم بالزنا ايه الخير في كده تقول لا اعلم لكن ربنا قال ان ده يبقى خير ربنا قال ان ده خير يبقى خير فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقعد 29 يوم في عذاب اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب عذاب الشك وعذاب الحيرة وعذاب القلق 29 يوم لحد ما نزلت الايات والاخر ربنا يقول ان ده خير يبقى خير امنا بالله فلذلك اول شيء يجب ان تؤمن ان هذا خير ايمان الثانيه ان النصر الذي ياتي سهلا هينا يضيع سريعا صح ده اللي حصل أن الذي يأتي سهلا هينا دون أن تبذل فيه كل الطاقات وكل القدرات وأقصى الإمكانات يضيع سريعا ثالثا دول الثلاثة اللي ذكرناهم في درس الخميس الماضي ثالثا أن أن لله جل جلاله عبوديات لا تستخرج إلا بمثل هذا قلنا فضل الشيخ اسم حضرتك ايه مصطفى يا شيخ مصطفى أن ليست كل العلوم تتعلم من الكتب هناك علوم لا تتعلم إلا من الضرب وهناك علوم لا تتعلم إلا في السجن وهناك علوم لا تتعلم إلا بالقهر والضغط والبطش وضربنا لذلك أمثلة كثيرة ببساطة أن أحد الإخوة لما سجن اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراح المأسورين اللهم انصر كل مظلوم واطلق سراحهم واعف عنهم وعافيهم يا حي يا قيوم إن أحد الإخوة قال أرسل رسالة ورقة قال لقد تعلمت أنني لم أكن قبل ذلك أخاف من الله لأن كمية الخوف التي وقعت في قلبي لما رأيت هؤلاء الظلمة لم تحصل لله قبل ذلك شفت ازاي بقى ان الانسان احيانا بيبقى فيه علوم مش هتلاقيها في الكتاب ولا تلاقيها من حد ولا حد يعلمها لك انت تتلقاها بنفسك فقد يتأخر النصر ليستخرج الله عبوديات لا يمكن ان تستخرج الا بهذه الطريقة الا في هذا الوقت الا في هذا التوقيت الا حين يكون المؤمنون مستضعفون مقهورون مظلومون ساعتها يتعلم المؤمنون علوم لم يكن مستحيل أن يصلوا إليها إلا بهذه الطريقة دي الثلاث حاجات اللي قلناهم الجديد النهارده أن من عوائق النصل وبسببها يتأخر وإذا جاء يزول الذنوب والمعاصي اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم قنا السيئات فإنك من تقي السيئات فقد رحمت اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين أيها الإخوة آه للذنوب والمعاصي فقه يجب أن نفهمها من أول فقه الذنوب والمعاصي أن تعلم أن الذنوب قدر إن كل شيء خلقناه بقدر يبقى أنت لو ماشي وعينك وقعت على واحدة ده إيه؟ قدر ربنا قدره عليك إنك تبص لها اللي جابك هنا وجابها هنا في الوقت ده وخلى عينك تقع عليها ده قدر ربنا ما فيش حاجة في الدنيا اسمها صدفة لا ده اسمه قدر ترتيب الملك جل جلاله كلمة قلتها ده قدر نمت وضيعت الصلاة ده قدر فلما تفهم ان ده قدر ربنا جل جلاله قدره عليك لابد ان تبحث في الحكمة من هذا القدر ببساطة ان انسان احنا قاعدين دلوقتي في مسجد ارجو من الله ان تحفنا الملائكة اللهم اجعل الملائكة تحفنا وانزل علينا السكينة والرحمة واذكرنا اللهم في من عندك اللهم ارزقنا الاخلاص في هذا العمل وتقبله منا يا حي يا قيوم واغفر لنا به ايها الاخوة قول ايه بقدر الله اجتمعنا وقعدنا هنا اوعى تفكر ان انت اللي جيت ولا ان فلان اللي دعاك ولا ان لا ده ده رزق مكتوب لك قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه انك هتحضر مجلس فلاني وتسمع كذا وكذا ده رزقك وفي نفس الساعه اللي احنا قاعدين فيها هنا في ناس قاعده قدام التلفزيون بتشوف حاجه مباحه وفي ناس قاعده قدام التلفزيون بتشوف حاجه حرام في ناس قاعده على النت بتشوف حاجه مباحه ناس قاعدة تشوف حاجة حرام في ناس بتزني دلوقتي وناس بتشرب خمرة وناس بتسرق وناس بتظلم وناس بتقتل وناس ب اللهم اقدر لنا الخير يا رب القدر ده سر الله في خلقه سر عشان كده هذا السر المكتوم لا يبحث فيه العلم علمان علم مفقود وعلم موجود فمن بحث عن العلم المفقود اخطأ ومن تجاهل العلم الموجود اخطأ ايضا هو في العقيدة التحوية بيقول كفر فالشاهد الشاهد ايه هنا انك انت عشان نبحث في سر تقسيم الارزاق لسه كنت بقول لبنتي ربنا يهدي بلدنا واولادنا جميعا يا رب ويتوب عليهم ويربيهم تقول لها يا بنتي ربنا جل جلاله بقدره جعل الزوج حاكما على الزوجة الرجال قوامون على النساء فانت لما تتزوجي الزوج ده ربنا مكنه من رقبتك ليه مفيش ليه هو ربنا قال كده الزوج ده رقبتك في ايده خلاص هو ده هو ده قدرك ان انت امرأة وهو رجل الرجال قوامون على النساء بما ايه فضل الله بعضهم على بعض مش بقى اسباب فضل الله بعضهم على بعض ربنا اللي فضل قال وللرجال عليهن درجة يبقى انت لازم تستكيني وتذلي وتخضعي لهذا الوضع قلت لها كده بالحرف طائر يطير في السماء ربنا امر ان يقتل في الحل والحرام ايه الفريق من دولتها حكم الله اسمه القاهر فوق عباده قل لا اله الا الله لذلك هذا الاستسلام للقدر والنظرة إلى إلى القدر هذه النظرة يجعلك تعلم أن هناك فرق بين الذنوب والمعاصي في فرق بين ذنب وذنب فرق بين معصية ومعصية فرق بين خطيئة وخطيئة مش كل الذنوب زي بعضها ليست سواء لذلك ابن الجوزي بيقول ايه وإن لي لذنوبا لو علمها الناس ما نظر أحد إليه ولا يظنون الظن أنها من جنس ما يفعل الفساق وإنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي يبقى عم الحاج ابو محمود له ذنوب هي مش زي الذنوب اللي بيزني واللي بيسرق واللي بيقتل واللي بيظلم واللي بي- بيتارك صلاة واللي بيدخن واللي بيشم مش زي دي بس هي برضه وحشة في حقه قدام ربنا ليه؟ لأن قلنا إن كل واحد مننا له قدر وله مقام عند الله وما منا إلا له مقام معلوم هم درجات عند الله واللي ربنا يرضى من فلان ما يرضاش من فلان واللي يقبله من فلان ما يقبلوش من فلان طرحنا القضية كثيرا هل يسامح المحب بما لا يسامح به غيره أم يؤاخذ المحب بما لا يؤاخذ به غيره لا الجواب أن الله يربي عبده بما شاء فقد يؤاخذ المحب بما لا يؤاخذ به غيره وقد يعاقبه بما لا يعاقبه به غيره وقد يسامحه فيما لا يسامح فيه غيره هذا أمر موكول إلى تربية الله لعبده لذلك إذا قلنا بقى إن الشيخ عمرو له ذنوب والشيخ أسامة له ذنوب والشيخ مصطفى له ذنوب قد يبتلى عمرو بخطيئة تقول الله معقولة ده يعمل كده اه ليه حكمة يربي الله بها عبده زي ما قال ابن القيم ببساطة ولو لم يبتلى أهل الله بالذنوب لابتلوا بما هو شر منها العجب والغرور عشان ربنا يكسره يوم يوقعه وقع زي دي الساجد ايه موضوعنا النهارده اللي هو ان مش كل الذنوب سواء عايزك تفنط ذنوبك تفرزها تقلبها من بعضها عشان تعرف المصيبة اللي احنا فيها جت من ايه جت من اي ذنوبك لازم تعرف ان الذنوب والمعاصي زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ذنوب الجيش اخطر عليكم من سيوف القوم يبقى ذنوبنا اخطر من كل مكايد الاعداء قال الله وان تصبروا وتتقوا وان تصبروا وايه وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا ان الله بما يعملون محيط فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا تخطيط الاعداء ولا كيدهم ولا مكرهم ولا ظلمهم ولا اذى لكن ضرنا لاننا لم نتقي الله لم نتقي الله لذلك بنقول ايه ان من الذنوب ذنوب تذهب النصر وتضيعه مثل العجب والغرور قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يبقى بعد ما انتصروا في أول حنين أعجبوا بنفسهم طار طار النصر زي إيه كمان قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يبقى سلم النصر ليه؟ بهذه الأسباب الأربعة فشلتم تنازعتم عصيتم أحببتم الدنيا وعموما يا إخوة وأنا أحبكم في الله عموما حب الدنيا رأس كل خطيئة اللهم قنا شر الدنيا وحبها اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا اللهم طهر قلوبنا من التعلق بالدنيا مصيبة الدنيا هي السبب الكارثي السبب الايه كارثي حب الدنيا شكل سيدنا النبي صلى عليه اخبرنا ايضا ان من الذنوب ذنوب تمنع التمكين قال بشر هذه الامه بالسنه والتمكين والعلو في البلاد من عمل منهم عمل الاخره لا يريد به الا الدنيا فليس له من الاخره من نصيب يبقى اللي بيعمل عمل الاخره يريد الدنيا هو ده اللي بيعطل التمكين ويؤخر بالعكس ده ان رسول الله اخبر ان سبب تسلط الاعداء الدنيا قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعت الاكله الى قصعتها قال ومن قله يومئذ نحن يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكن مساء كمساء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت يبقى حب الدنيا هو اللي خلى الناس دي كلها تتكالب حب الدنيا اللهم فينا شر حب الدنيا حب الدنيا انك بتحب ان انت تاكل اكله حلوه تلبس لبسه حلوة تنام نومة حلوة تركب ركوبة حلوة تسكن في حتة حلوة حب أو التعلق بيه ايه ده يعني الواحد ما يحبش مش الراجل قال لسيدنا النبي صلي عليه إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال مباح شرط ألا يفسع لذلك دينك بمعنى واحد مرتبه في الشهر ألف جنيه ألف جنيه النهاردة يا دوبك ياكل ويشرب على قد هو ومراته وولاده اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها اللهم ارخص اسعار المؤمنين اللهم وسع ارزاق المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اكشف غم المهمومين اللهم فك اسر المأسورين اللهم ألف جنيه ياكل بيهم لو هو بقى عايز يركب عربيه يعمل ايه؟ يعمل ايه رد على يقول لي يعمل ايه هياخد رشوه صح هيروح يشتري حاجه بال... بالتقسيط ويحرقها يبيعها كاش وبعدين ما يدفعش الاقساط صح كده ولا لا هي هيشتغل شغلانه تانية وشغلانه تالتة ويضيع دينه ويضيع عيلته مراته وولاده اللي نفسهم يقعدوا معاه شويه وعايزين يربيهم هو ده الحرام التطلع والتشوف قال سألت رسول الله فأعطاني صلى عليه حديث حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال يا حكيم إن هذا المال حلم خطر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه أنا عايز أشوفك وأنت بتقبض أول الشهر وتاخد الظرف بتعمل ايه؟ ها؟ تقول لي انا موصلاتي انا ناخدهم ونفرقهم يعملوا ايه دول؟ على من رضا ده يمحق البركه هو ده ومن اخذه باشراف نفس بيبص في الكشف وهو بيمضي او بيمشوا بالشيت بتاع الناس اللي حواليه شفت بقى احنا بناخد كام والناس بتاخد كام رغم ان انا اللي بشتغل وهو اللي قاعد في المكتب الحقد ده اللي موجود في القلوب هو اللي بيمحق بركة المال فمن أخذه بسخاوة نفس الحمد لله اللهم لك الحمد أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا اللهم اسكن في قلوبنا الرضا ساعة ما الإنسان يبقى راضي فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع لو الألف دول بقوا ألفين برضه مش راضي ثلاثة برضه مش راضي خمسة برضه مش راضي عشرة برضه مش راضي مية مش هذا هو مش هيرضى خلاص لأن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل الأشم الشاهد إيه؟ أن من أسباب تأخر النصر الخطيرة حب الدنيا أو أن من الذنوب ذنوب تمنع حصول النصر هي حب الدنيا في غزوة أحد منكم من يريد الدنيا وعلى فكرة أنا وأنا بقول الكلام ده ممكن الشيخ الشيخ مين اللي ما يزعلش هنا الشيخ عبد الله يقول والله انا ما بحب الدنيا سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه والله ما كنا نعلم ان فينا نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحب الدنيا حتى نزلت هذه الايه يبقى قد تكون بتحب الدنيا وانت مش عارف مش دريان ده انت ممكن تكون بتعشقها وممتلئ حبا لها ومتعلق بها وانت بتقول انا بحب الفلوس ده انا لو بحب الفلوس ما كانش بقى ده حالك وانا باكد لك ان ده حالك لانك بتحب الفلوس ولو راى الله من قلبك غير ذلك لاغنى قلبك اللهم املا قلوبنا غنى اللهم املا قلوبنا غنى بك الشاهد ايه ان هناك ذنوب ومعاصي خاصه شوف بعض الذنوب بتوجب الزلل أول الزلل إذا مسه طائف أول الزلل دايما بيبقى مش معصية فعل وإنما خاطر الذنوب اللي بتجلب الزلل ذنوب خاصة قال اسمها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ها؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يبقى مش كل الذنوب بيجيب زلل ده بعض ما كسبوا في أخطاء معينة بتجيب الزلل خدها بقى الأخطاء دي في الآية 26 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأن لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر هو ده الذنب هو ده الذنب اللي بيجيب الزلل الركون إلى الظالمين واحنا قلنا في درس ال- اظن الخميس ولا اللي قبله بقى مش فاكر انه امنيه الانبياء ايه؟ والرسل ان الناس تؤمن بس ساعه ما يتمنوا الامنيه دي الشيطان ينزغ فيها عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه ولولا ان ثبتناك لقد كنت تتحرك من باب جلبهم الى الهدايه النبي كان بيموت نفسه عشان الناس تهدى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات سيدنا النبي كان حريص على هداية الناس هذا الحرص ربنا جل جلاله حماه أن يركن طب الداعية المسكين أو المحب للمسلمين المسكين لما ي- لما يحصل أمنية هداية الناس وينزغ فيها الشيطان مين اللي يحميه؟ النبي معصوم ربنا حماه لكن لما يبقى واحد زيك شرح بتاعه محب متعاطف وعايز يهدي الناس واحد عمل مشكلة بره يعمل ايه؟ هو ده الخطر اللي بيجيب انك انت تقول كده تلاقي واحد بيشتغل بس مطيبات بيطبطب وانت تقول لي ده- ده نيته طيبه ده نيته صالحه هو مش عايز حاجه هو بس ايه بيحاول يالف قلوب الناس نقول ان احيانا تاليف القلوب ما يبقاش على حساب الدين ما يبقاش على حساب الشرع ما يبقاش على حساب ربنا ما يبقاش على حساب التنازل عن مبادئ واصول وصلت ولا لسه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هي هي الايه هي احنا قلنا ايه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ايه انما استسلهم الشيطان ببعض ما كان ايه هو بعض ما كسبوا ده تفسيرها ايه في سوره محمد ان ال... ها؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان نفسها الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر هو ده الحاصل من بعض فئاتنا اللي عايشه معانا اليومين دول اللي قالوا للذين ظلموا وقالوا للذين قتلوا وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله وقالوا للذين رفضوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر عشان كده هناك ذنوب تمنع من تطبيق الشريعه ربنا قال كده وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بس قال إيه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يا ترى إيه الذنوب دي اللي خلتهم تولوا ولم يرضوا ان يطبقوا الشريعه ورفضوا الشريعه ايه هي اسمعها بقى في قول الله عز وجل يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق أه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يبقى اتباع الهوى هو اللي بي- الذنب الخطير اللي بيمنع هؤلاء الناس اتباع الهوى عارف الهوى يا شيخ يعني هو ايه؟ انا شايف المسجد مليان مشايخ كبار وربنا يستر بقى مش ه- المفروض ان انا ما اتكلمش في وسط المشايخ الكبار دول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انت الوحيد اللي بيسجل في الجامعه على فكره هو اللي ماسك الكلام
عم درويش هو اللي هيطلعنا من الجامع يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بطل سجن جزاك الله خير ده راجل طيب اهو. لين قال رسول الله المؤمن المؤمنون هينون لينون ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وقال المؤمن هين لين كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ مش ده خلق بنفتخر اليومين دول يا جماعة اللي هو خلق ايه؟ اللين اللين ان المسلم يبقى ايه؟ لين كنت بقول له ايه؟ لما زقك السقف النهارده احيانا لما تبقى ماشي تيجي تزق واحد كده ما ايه؟ ما يسرقش حقيقي صحيح والله يعني انت في المسجد وانت واقف كده وتيجي ت- يعني الاخ اللي جنبيك تزق شويه كده بتوسع نفسك ما يستقش محجر كده فنريد ان نتواصى بهذا الخلق الجميل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نتواصى بهذا الخلق ان احنا نبقى ايه؟ لينون لينون انت تبقى لين لين خليك طري اللي سؤالك السقف اللي زعق لك كله انا اسف اللي إيه ياخد حاجه منك قول والله يسامحك معلش القصه دي عجباني وعايز اقولها تاني تسمحوا لي اقولها تاني؟
صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت سمعتها قبل كده بس سمعها تاني تدفع كام؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر أن أحد المشايخ آه، صلاة أنت منور آه، يذكر أن أحد المشايخ راحت نفسه والنفس دايما أمارة بالسوء نفسه نفسه ياكل حتة بسبوسة بالقشطة طبعا الزمن الحلو بتاعنا ده بقى ملوش في الموضوع ده يعني الشاهد ايه ان الشيخ لما ربنا يسر له بقى ودبر قرشين وراح بقى جاب حته بسبوسه سخنه كده وعلى وشها طبقه قشره جميله وشايلها في ايده كده شربه ماشي في الشارع بيحلم بقى انه يروح هو والحاجه يقعدوا ياكلوها كده على ايه؟ اه على رواق وماشي وشايلها كده فوجئ ان راح الواحد جاي من وراه خطفها وجري لو انت تعمل ايه؟ لا لا بجد قول لي لو انت تعمل ايه؟ صار الشيخ يجري خلفه ويقول قد وهبتها لك قل قبلت كلها حلالا قال له استنى استنى ما تجريش انا اديتها لك قول بس انت ايه قبلت عشان تبقى حلال كلها حلال هي دي نفسية حب الخير للناس اللي احنا محتاجينها اليومين دول في الجو اللي احنا عايشينه ده جو صعب ان احنا نحب الخير للناس مش احب ان الناس تدخل جهنم بالعكس انا احب ان المسلمين يدخلوا الجنه احب ان الظالم يتوب من ظلمه واحب ان العاصي يتوب من معصيته واحب ان اللي فاهم غلط ربنا يفهمه مش سيدك النبي قال كده لما قال له لو ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين اللي فعلت قال له ايه لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون في ناس مضلله كتير محتاج ان احنا يفهم فيا رب فهمهم يا رب اللهم اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون كنا بنقول بقى ان في ذنوب خطيره جدا وافات بتمنع تطبيق الشريعه في افات في ذنوب يا جماعه مهمه وخطيره جدا الى ابعد حد هي اللي بتبث الفرقه في قلوب الناس معاصي محددة ومعينة عشان كده بقول لك لازم نفقه كلمة كده ايه ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ان ربنا جل جلاله قال ان الذين تولوا يوم التقى جعان انما استزالهم الشيطان ببعض ما كسب في ذنوب محددة بتجيب نتائج محددة العداوة دي سببها ايه فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء يبقى نسيان بعض الشريعة يجلب هذه العداوات والفرقة إن في ناس حط في دماغه بس قضية الجهاد ونسي بقية الدين لازم يحصل عداوات في ناس حط في دماغه بس قضية مش عارف ايه اي قضية بقى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنك تفرق الدين تقسمه ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خذ الدين جملة ما تسيبش منه حاجة الدين لا يقبل التقطيع ولا الترقيع ولا القطاع ولا التقسيط كله حتة واحدة ما تقولش ايه ربنا رب قلوب ادم بين ابيض خلاص لا ربنا رب القلوب ورب اعمال صح ولا لا اه ورب اعمال ما ينفعش إن يبقى هنا ابيض وانت ما بتصليش او ما بتصليش كويس او بتفاول بعد الصلوات ما يبقاش ابيض يبقى ايه اسود لو هنا ابيض كنت خدت الشرع كله لذلك هنقول بقى برضه بالترتيب ترتيب الامور نفسها وهي ماشيه معانا كده إس- ايه الذنوب اللي بتؤخر النصر وتضيعه وايه الذنوب اللي بتجلب المقت إيه الذنوب اللي بتمنع تطبيق الشريعه ايه الذنوب اللي بتجعل الفرقه بين الناس ايه ايضا الذنوب بعض الذنوب اللي بتوجب نسيان الله لعبده نسيان الله لعبده قال الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخبطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يبقى أول حاجة يا أخي بتجلب نسيان الله لعبده النفاق اللهم انا نعوذ بك من النفاق النفاق معروف ان تظهر خلاف معطوط النفاق ده مصيبه كبيره يا عم الحاج منه اذا حدث كذب واذا وعد دي الذنوب اللي بتجلب النفاق بقى ان من الذنوب ذنوبا تجلب النفاق الكذب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ومن اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا خمس حاجات اقولهم تاني يا اخي يا منظرة انت عارفهم اكيد انت شيخ من زمان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ده منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم ده مش انا اللي بقول كده ده كلام مين كلام سيدنا النبي قال كده وان صام وصلى وزعم انه مسلم منافق يبقى الكذب اللهم تب علينا من الكذب ولسه قلت في خطبه الجمعه اللي فاتت ان المصيبه الكبيره ان في امراض قلبيه اذا وقعت في الانسان تجمع كل الامراض الاخرى كامراض البدن بنقول كده اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم قلنا يا عم الحاج فؤاد الله يرحمك ويرحم ابوك ال- ان لو ابتلي انسان بمرض السكر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب اللي ابتلي بمرض السكر مثلا تلاقي السكر ياثر على العين وياثر على ال- على الكبد وياثر على ال- الاعصاب آه، آه، اللهم اشفهم يا رب العالمين اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم اشف كل مريض مسلم وكل مريضة مسلمة يا رب الشاهد إيه هنا في امراض قلبيه زي كده اللي في قلبه مرض الكذب تلاقيه بيجمع كل الامراض التانية تلاقي الكذاب منافق وتلاقيه حرام صح ونصاب كذاب هتقول اه بكذبه وتلاقيه وتلاقيه وتلاقيه اللي ذكرناها في خطبة الجمعة المادة دي بقى ايه؟ الطمع الطمع اللي مريض بمرض الطمع اللي في قلبه مرض الطمع تلاقي الطمع ده يجلب كل الامراض التانية الطماع ده تلاقيه ايه؟ كذاب صح ولا لا؟ ومنافق ونصاب ولا لا؟ اه طماع فاللهم طهر قلوبنا كذلك المرض ده بقى مرض النفاق لازم تلاقي المنافق يكذب ده يمكن يكون منافق وما بيكذبش مستحيل صفة أصلية في المنافقين إنهم كذابين اللي يقول لك المنافق ده هو منافق اه بس ما بيكذبش ما ينفعش ما ينفعش قلنا كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور فكل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر دي قاعدة ده قانون من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك قل هنا ايه ان الذنوب اللي بتشتم النفاق الكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة إلى آخر الخمس حاجات اللي قلناهم النفاق نفسه بقى بيجيب نسيان الله لعبده ولما ربنا ينساك تخيل بقى أنت قلت لكم القصة دي قبل كده زمان قوي كنت مرة ماشي في المدينة مدينة سيدنا النبي يا رب ما تحرمناش من الحج والعمرة يا رب وأدم علينا نعمة الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة وجامع لنا بين الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة ماشي في المدينة وقابلني أخ اول ما شافني بعيد جري جري جري وخد حضن جامد قوي كسر ضلوعي وانا جعان ازاي يا محمد عامل ايه وحشني ف- فكيت منه كده وبص في وشه ايه ده انت مش عارفني؟ قلت له لا والله مش فاكر فكرني ويقعد ويعيط انا احمد مش عارفني اسكت منك يا شباب مش فاكر والله فكرني ويعيط زيادة فما بالك لو ربنا نسيك تعمل ايه؟ او انت مش حاسس ان دي اعظم من عذاب جهنم على قلب المحب اللي بيحب ربنا بقى يبقى اصعب عليه ان ربنا ينساه من انه يدخل جهنم ربنا لا يكلمه ربنا لا ينظر اليه صعب شاقة على قلب المحب قال سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض في الاسباب اللي بتستجلب نسيان الله لعبده يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ودلوقتي بقى كتير بقى النهارده تسمع اللي بيامروا بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم علماء قالوا يقبضون ايديهم يعني لا يدعون الله لا يرفعونها بالدعاء يبقى اللي ما بيرفعش ايديه ويقول يا رب نسي ربنا ربنا بينساه ارفع ايديك ارفع ايديك انت خايف ليه ارفع ايديك جمال فوق ده ارفع ارفع ان الله يستحي ان يرفع العبد يديه اليه ثم يردهما صفر خائبتين انت حفظهم عند دماغك ليه ارفع على قد ما تقدر ارفع قول يا رب يا رب يا رب انزل علينا مغفرة منك في هذه الساعة وتب علينا اجمعين ومكن للدين واهل الدين ارفع ايديك. انت خايف ترفع ايديك ليه؟ ليه ما بترفعش ايديك كده؟ وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مش رفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه رفع يديه حتى راينا بياض ابطيه ليه دايما عاملين كده؟ ما تبقى ليك متكتف ليه يا اخي ويخبطون ايديهم دي صفه المنافقين ارفع ايديك وارفع ايديك ارفع ايديك لسانك خايف ليه؟ أه، ايه اللي منعك؟ مكسوف انك تذل لله الشاهد ان من الذنوب ذنوب توجب نسيان الله لعبده منها ايضا نسيان الاخره ربنا جل جلاله قال ايه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا اللي بينسى الاخره ربنا جل جلاله ينساه سبحانه وتعالى ومن الذنوب ذنوب تمحق البركه بركه الرزق والعمر وهي قطيعه الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه تمحق البركة قطيعة الرحم عمتك آخر مرة شفتها إمتى وخدت لها هدية ودعت لك خالتك ابن عمك وابن عمتك ابن خالك وابن خالتك وابن اخوك وبنت اخوك محرمك صلة الرحم النهارده زي ما الست الغلبانة قالت الدنيا واخدة الناس في وشها والناس نسيوا بعضهم المودات الحلوة بين الناس من امتى ما قعدتش قعدة حلوة كده مع ابوك وامك واخواتك عند عمتك عند عمك قعدة حلوة كده وقعدتوا تضحكوا وتتكلموا مع بعض وتاكلوا وبعدين تروحوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بحبك في الله بحبك في الله المعاني دي راحت فين من حياة المسلمين؟ راحت فين؟ محتاجين إلى إحيائها عشان نحيي البركة احنا بنقول النهاردة إن الفلوس ما فيهاش بركة بتطير صح ولا لا؟ ليه؟ ده أحد الأسباب ده أحد الأسباب ان الحالف في البيع كازعا تروح تشتري حاجه يقول لك والله انا شارب كذا والله ده جالي فيها كذا والله والله والله تمحق البركه تمحق البركه بكثره الحلف آه، آه، البركه تمحق ايضا بعدم التقوى فلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض كلنا حافظين الايه دي وكتير جدا بنسمعها من الدعاء بتتردد لكن آه، ما فكرتش انت مره يعني هل انت من المتقين؟ طب انت متقي بتتقي الله عشان تحصل بقى التمكين وتحصل كده وتحصل كده وتحصل كده التقوى ما هي التقوى؟ ان يكون بينك وبين الحرام مسافه من الحلال هي دي التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال معناها ايه يا عم مصطفى انك تسيب الحرام والمشتبهات والمكروهات وشوية حلال عشان تبقى من المتقين مش بس تسيب الحرام وتفضل تلف وتحوم حوالين الحرام تنحت فيه ده اللي الرسول حذر منه صلي عليه صلى الله عليه وسلم حين قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى اتقيت فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ خد براءة فقد استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه لما انت بتلف حوالين الحرام كده وتلف بقى يا شيخ ده حرام لا مش حرام يا شيخ ده حرام لا مش حرام يا شيخ ده حرام لا مش حرام طب تروح واقع في الحرام تقع في الحرام مباشرة إذا ظللت تحوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حف حفت النار بالشهوات فطول ما الشهوات اللي مشغلاك شهوة النظر شهوة الكلام شهوة السماع شهوة الأكل والشرب شهوة الفلوس شهوة النسوان شهوة الحلاوة انك تبقى واد جميل وأمور وشكلك حلو والنسوان معجبة بيك شهوة الظهور والعلو على الناس انك تبقى كبير والناس بتحبك والناس تعرفك والناس بتقول اسمك والناس بتجري وراك والناس بتقول لك ادعينا هذه الشهوات اذا احاطت بك ضيعت دينك ضيعت دينك فمن الاسباب ايضا التي تمحق البركه عدم التقوى الا يكون ال- قولوا الحمد لله الا يكون الانسان من المتقين احنا قربنا خلاص انتوا زهقتوا مننا؟ طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب تجلب الامراض والاوبئه في ذنوب كده بتجيب المرض قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وما فشت فيهم الفاحشة حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم تاني عشان الناس اللي بره اللي ما سمعش يسمع بعد ما تصلي على سيدك النبي سيدي النبي صلى يا واد يا احمد اللي واقف على الباب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ال- أن هناك بعض الذنوب تجلب المرض تجلب الأمراض والأوبئة قال رسول الله وما فشت فيه الفاحشة فشت يعني ايه انتشرت حتى استعلنوا بها بقت علني النهارده بتلاقي الزنا في العربيات وانت ماشي على الكورنيش اللي واقفين على ال- صح ولا لا؟ اه فشت سببها انتشر بقى الفشل الكلوي الفشل الكبدي السرطانات لسه كان الاخ بيقول لي زمان كنا نقول جاله المرض الوحش حاجه نادره النهارده كل يوم تسمع عنده ورم سرطاني يا عم استر يا رب اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب اللهم اشف كل مريض مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لما انتشرت الفاحشه انت كتفت الامراض في هي كده في ذنوب بيجيب ايه؟ بيجيب امراض والعياذ بالله في ذنوب بتجيب ظلم السلطان في- هي كده الذنوب مهمتها انها تخلي السلطان يظلم ويأذي ويطغى راحت فين الذنوب دي اللهم تب علينا من كل الذنوب يا رب الذنوب اللي بتجلب تسلط الظلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان قلت لكم نشتري من الراجل كيلو عنب فحاطط صباعه تحت المثل يا ابني شيل ايدك لفت طلعوا لي فلوس حط صباعه تحت المثل يا ابني ما فيهاش ربع كيلو لا مش هتفرق جنيه لكن بقت صغيره هات كيلو سكر تروح تلاقيه مكتوب عليه 750 جرام ان هات كيلو زيت تروح تلاقيه مكتوب عليه 900 مللي خلاص لما انتشر ده انتشر بين المسلمين واخطر منه بقى التطفيف في المعامله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم هم او وزنوهم يخسرون يخسرون هي دي المصيبه الكبيره اللي بتسلب جور السلطان وشده المؤونه غلاء الاسعار وضعف الاقتصاد والبطاله و كل دي اسبابها التعامل الرديء بين المسلمين بعضهم وبعض الظلم قلت لكم قبل كده إن رحت مره اخلص معامله في مصلحه حكوميه والراجل مصمم يظلم يا ابني اتق الله قلت له ما تسلطك ده هو اللي بيخلي بتاع انبوبه البوتاجاز يتسلط عليك السباك يتسلط عليك والجزار يتسلط عليك لان انت اهو انت واحد منهم لو انت ما تسلطتش المكواني مش هيتسلط عليك لكن كل يسلط على بعضه بسبب ان الصغير الفقير المحتاج المسكين بيظلم فلما الصغير الفقير المحتاج المسكين بيظلم يبقى الكبير يفتري صح حلوه منك دي او كده مليني صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم لذلك قلت كده في الاخوه اذا اردنا صلاح امر المسلمين ان ابدا بنفسي انا الاول اصلح نفسي انا ان تبقى معاملتي مع المسلمين طيبه وما اسرقش من حد وما اظلمش حد وما اذيش حد وسامح واتنازل عن بعض حقوقي انا الاول لو انا وبعدين حضرتك وبعدين انت وبعدين انت خلاص يبقى المجتمع كله كده صح ولا لا لان كل واحد مننا مستني ان التاني هو اللي يبدا قال انا اشمعنى انا اشمعنى انا لازم تبدا بواحد يضحي من اجل صلاح هذه الامه ايها الاخوه هناك ذنوب تجلب الخسف والقذف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في هذه الأمة خسر ومسخ وقذف قالوا متى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقيام وشرب الخمر يبقى كل ما الأغاني تكتر وتنتشر القيان جمع قينة اللي هي الراقصة اللي هي المغنية اللي هي الفنانة كل ما دول يكتروا أبشر سيأتي الهاك مش أنا اللي بقول كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له سيدة أم سلمة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبز إذا ظهرت المعازف وكثرت القيام وشرب الخمر هلاك الهلاك لذلك النجاة من الهلاك أن يكثر الصالحون قالت أنا أهل فينا الصالحون فلا نعم إيه إذا كثر الخبز هي في نسبة وتناسب إذا كثر الخبز يقل الصالحون وإذا كثر الصالحون يكلم الخبث فلا بد من ان نعمل على كثرة الصالحين معلش لسه معانا 20 نقطة اقول واحدة منهم فقط الان ولا ولا واحدة فقط واحدة فقط وهي هناك ذنوب تزيل النعم هناك ذنوب تزيل النعم تمحق النعمة وهي عدم الشكر قال ربنا جل جلاله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يبقى الجوع والخوف عقوبة على ذنب بل لم تشأن كفرت النعمة كفر النعمة يعني سترها وعدم الإكرام بها النهاردة تجد الكلام ده قلته كتير قوي ده إن الناس كلها بتشتكي أخبارك إيه؟ زعيل يا والله الفلوس عندنا فلوس حاسس كده ما فلوس من هي فين الفلوس؟ احنا لاقيين طب والعيال عاملين ايه؟ طلعين عيني والست السوداء الطيبة مراتك طيبة إلهي يبتليك واحدة زيها وهكذا يشكو من كل شيء أين جل جلاله امرنا ان نتحدث بالنعم وان نستر البلاء قال واما بنعمه ربك حدث عمرك عدى من حج بعد اذنك ما حد قال لك الحمد لله الفلوس ربنا قرأنا في نعم آه، احنا احنا لاقيين وديها فين؟ لا بس ربنا يرزقنا شكر العباد والزوجة الله اكبر طيب والاولاد ما شاء الله يا رب في بيت كل مسلم لقيت حد بيقول كده صحتك عامله ايه؟ كده 100 100 تمام انت حد بيقول كده النهارده؟ محدش بيتحدث بنعم الله لكن تسأله انا عندي شوية صداع دماغي هتنفجر احنا بنشهد ايه يا عم الحاج اللهم استرنا واعف عنا يا رب يا اخوه معلش يجب ان تتعلم ان الله لا يحب لا يحب الجهر بالسوء من القول اوعى يبقى شغلتك انك تقعد تشتكي ربنا وعندي كذا وبعمل كذا وجرالي كذا وحصل كذا و اعكسها تحدث بنعم الله هذا اسمه كفر النعم كفر النعم اللي هو ايه سترها وعدم التحدث بها والتحدث بخلافها ده اسمه كفر النعم كفر النعم ده بيجيب ايه سلب النعم سلب النعم ان تسلب منك النعمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة فوجد كسرة من خبز الشعير على الأرض فنفخ عنها التراب نفخ عنها التراب ثم أكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود إذا النعم طارت مش جديدة صح قلما فرت عن قوم ثم تعود قليل جدا لما ترجع فعشان كده وصيتي لكم وأنا أحبكم في الله أول شيء كونوا هينين لينين المؤمنون هينون لينين اثنين أن نتواصى أن يبدأ كل منا بنفسه يحسن أخلاقه ثلاثة اشكروا نعمة الله ولا تكفروها لكي لا تزول النعم أحب- أحبكم في الله و هذه المدرسة الربانية لها يوم أسبوعي في هذا المسجد كل يوم جمعة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني